مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بسم الله الرحمن كما وعدتكم أكلمكم اليوم إن شاء الله عن أوريجينوس وكنت قد ألقيت دروسا في الكلية الإكليريكية عن أوريجينوس وكتبت في مجلة الكرازة عنه يمكنكم أن ترجعوا إلى التسجيلات الكتابية والصوتية ولكن هذا لا يمنع من أن احنا نعود إلى أوريجينوس مرة أخرى لاقيين حد يترجم لكم خلاص اتفقنا أوريجانوس كما قلت عنه من قبل هو شخصية احتار التاريخ فيها أو هو شخصية بسببها تشاجر قديسون مع قديسين ده موضوع مش سهل هو ولد في الإسكندرية سنة 185 والتنيح توفي يعني سنة 254 يعني عاش 69 سنة لو قلنا أنه بدأ التدريس وعمره 18 أو 19 يبقى عاش 50 سنة كمدرس لاهوت وكتاب مقدس تقريبا نصهم في الإسكندرية ونصهم في فلسطين وقيصرية هذا الرجل على الرغم من نضوجه المبكر لدرجة أن البابا ديمتريوس الثاني عشر عينه أستاذا للكلية الإكليريكية وعينه من قبل مدرسا للموعوظين يعني كان أصغر من تولى أستاذية الإكليريكية في تاريخها الطويل وعلى الرغم من ذكائه الوقاد الذي شهد به الكثيرون وعلى الرغم من علمه الغزير معلوماته جبارة كان يستأجر المكتبات لكي يبيتوا فيها على مصباح عادي لكي يسهر طول الليل في القراءة زمان ما كانش فيه كتب بالطباعة زي دلوقتي كانت الكتب مخطوطات وكانت في المكتبات فكان بيستأجر المكتبات وعلى الرغم من كثرة مؤلفاته التي اختلف رأي المؤرخين في عددها من ألفين مقال إلى عشرين ألف مقال يعني حاجات كتير وعلى الرغم على الرغم من أنه قال أحد الآباء لم يوجد العقل البشري الذي يستطيع أن يستوعب كل ما كتبه أوريجينوس وعلى الرغم من أنه كان أحيانا يملي على النساخ على أكثر من واحد قيل اثنين أو ثلاثة أو أربعة في نفس الوقت في موضوعات مختلفة وعلى الرغم من أنه تتلمذ عليه من صاروا أساقفة أو بطاركة مثل القديس إغريغوريوس العجيبي وكان أحد تلاميذه ومثل البابا ياروكلاس البابا الثالث عشر بعد البابا ديمتريوس وكان من تلاميذه وعلى الرغم من أنه دافع عن المسيحية ضد مهاجميها يعني صار واحد من ال apologists المدافعين يعني وعلى الرغم من أنه حبس وتعذب لأجل المسيحية فكأنه يعتبر من المعترفين وعلى الرغم من أنه أول من وضع علم دراسة الكتاب المقدس الدراسة المقارنة للكتاب المقدس يعني comparative biblical studies أو comparative studies of the Bible وعلى الرغم أنه من أنبغ مؤسسي مدرسة التفسير الرمزي وعلى الرغم أنه أستاذ لمدرستين لاهوتيتين أستاذ مدرسة الإسكندرية وأستاذ مدرسة قيصرية في مدرسة الإسكندرية صار أستاذها تقريبا سنة 203 أو 204 ومدرسة قيصرية صار أستاذها سنة 231 ربما المدة قضاها بالتساوي أو ما يقرب من ذلك هنشوف على الرغم من كل هذا فقد مات محروما من الكنيسة ولا يزال محروما بداية طيبة ونهاية مأساة هذا هو أوريجينوس بداية طيبة ونهاية مأساة وأيضا يعطينا درسا أن العلم وحده لا يكفي ناخد فكرة عن حياته ده كل دي بس مقدمة في السكة عشان المتحمسين لأوروجانوس نعمل لهم نوع من الساتسفاكشن فيهدوا شوية لما أنا أتكلم يكونوا هديوا لأن المديح الكثير الذي قيل في أوريجانوس جعل البعض يكاد يعصمه وجعل البعض يدافع عنه عن غير معرفة كثيرون يدافعون عن أوريجانوس من غير معرفة ومن غير دراسة لكن خلاص بيدافعوا بس عن رأي المثل لما يقول كل بنت بأبيها معجبة معجبة بأبيه كأب من أباء الكنيسة ناخد بالنا من حياته قلت لكم ولد في الإسكندرية سنة 185 أبوه استشهد صار من الشهداء أبوه اسمه ليونيداس ربما كان وثنيا وتنصر لكن على أي الحالات مات شهيدا ومش بس قتل ومات وإنما صادروا جميع أملاكه لكي يذلوا أسرته وكان أوريجانوس هو كبير أولاده وله ستة من الأخوة يحتاج أن يعولهم مع أمهم الأرملة أوريجانوس يعني بعض اليونانيين المحتكرين لآبائنا يحتكروهم يعني ما دام كتبوا باليونانيه يقول لك دول كانوا يونان اسمه اوريجانوس يعني ابن حورس حوريجانوس من حور وجينوس من الجينات يعني الابن بتاع حورس يعني اسم فرعوني قديم كان امام اوريجانوس مهمه انه يعول هذه الاسره فتولى اعالتها وهو بعد غض صغير اهتمت به أسرة كريمة غنية لكي تساعده على تكميل دراسته ولكي تساعده على العناية بأسرته وهو بالإضافة إلى هذا بدأ يشتغل يعمل يعني عمل مدرسا مدرس علوم غير دينية يعني في الأول أول ما اشتغل بعد وفاة أبوه اشتغل مدرس علوم غير دينية يعني يدرس الفلسفة المنطق اللغة اللي يسموه professor of grammar grammar مش يعني قواعد اللغة يعني grammatical rules لا يعني بتاع اللغة مدرس لغة يعني فكان يدرس الفلسفة والمنطق والحاجات دي و وفي نفس الوقت كان يقرا ويزيد معلوماته وقرا كثيرا في الفلسفه بالذات يعني ان في يوم من الايام بحثنا سقطه اوريجانوس نقول من ضمن اسبابها تبحره في الفلسفه ليته ما تبحر في الفلسفه ما علينا الذين صادروا كل املاك ابيه لم يصادروا مكتبة أبيه وكان أبوه عنده مكتبة كبيرة مليانة بكتب الفلسفة والأسرة التي اعتنت به أو ال- الإنسانة الثرية التي اعتنت به أهدته أيضا مكتبتها وكان غالبية كتبها من الفلسفة الأبيونية والفلسفة الأبيونية دي فلسفة يعني تعتقد في كتب موسى النبي وبأن المسيح خاص باليهود يعني هي فلسفة شوية كده لا شك أن أوريجانوس تأثر بالفلسفة اليونانية وبخاصة الأفلاطونية الحدي- الحديثة يعني Neoplatonism والفلسفة الغنوصية Gnosticism والفلسفة الأبيونية وأستاذ هو شاب صغير يعني عينه البابا ديمتريوس أستاذا للإكليريكية فلما صار أستاذا للإكليريكية باع مكتبته الخاصة العلمانية مكتبته العلمانية يعني مكتبة غير دينية يعني هو ترك هذه الكتب وباعها ولكن الكتب لم تتركه تخلى عن المكتبة التي في بيته ولم يتخلى عن المكتبة التي في عقله فظلت الملسفة الفلسفة اليونانية ترعى فيه وتعمل عمله كما قلت لكم لم تكن لل... للكلية الإكليريكية أبنية ما فيش مبنى للكلية الإكليريكية وكانت الكلية هو الأستاذ فصار أوريجانوس هو الكلية الإكليريكية صار أوريجانوس هو الكلية الإكليريكية إن وعظ أو علم في شاطئ النهر تكون الإكليريكية على شاطئ النهر إن وعظ أو علم في قاعة تكون الإكليريكية هي القاعة إن وعظ أو علم في حديقة تكون الكلية الإكليريكية هي الحديقة آه، بدأ أن يكون أستاذا في الكلية الإكليريكية يعني قيل إن الكلام ده كان سنة 203 204 كما يكون يعني وظل يؤلف كتبا بلا حصر الكلية الإكليريكية كما قلت لكم كانت كلية فيها المرأة والرجل البنت والولد كله وكانت في علاقة خاصة كبيرة بين الأساتذة والطلبة فهو لكي لا تمسه تمسه أو تمس سمعته يعني آه، أي حاجة عن علاقات نسائية أو غيره فخص نفسه دي أول مشكلة وقع فيها يعني. ويظهر أنه خص نفسه في السنوات الأولى لأستاذيته في الإكليريكية آم، وهو شاب صغير يعني وهنا تعجب البعض كيف أن هذا الأستاذ العظيم الذي كان من أعظم من قادوا مسألة التفسير الرمزي في الكنيسة آه، وكان يهتم بالمعاني الروحية وليس بالحرف بالروح وليس بالحرف ويرى أن الحرف مجرد غلاف يحتوي المعنى داخله لكن المهم في المعنى والمهم في التفسير الرمزي كيف انه فسر متى اصحاح 19 ايه 12 تفسيرا حرفيا وطبق التفسير على نفسه فخص نفسه آه، خص نفسه دي آه، مرت بسهوله وربما تكتمها او كانت بينه وبين نفسه و ولكن لما قامت الدنيا عليه بدأوا يدوروا في الدفاتر القديمة ويمسكوها عليه هو كان يعظ ارتجالا ليس من من ورقة أو من كتاب وكتبه كتيرة جدا زي ما قلت لكم ولكن آه، لما حرقت مكتبة الإسكندرية حرقت معها كل كتبه لم تبق لنا إلا قصاصات نستنتج منها ما كتبه ومع ذلك فقد حفظت بعض مؤلفاته كيف كثير من مؤلفاته ترجمها روفينوس إلى اللاتينية هو كان بيكتب باليوناني ترجمها روفينوس إلى اللاتينية وحفظت لنا باللاتينية حفظت لنا باللاتينية مش بال مش باليوناني كما هو وضعه من أشهر هذه المؤلفات كتابه الشهير الهكسابيلا هكسا باليوناني يعني ستة هكسابيلا يعني السداسية السداسية يعني مؤلف من ستة أعمدة في دراسته في العهد القديم عمود باللغة العبرية بالحروف العبرية عمود باللغة العبرية بحروف يونانية عمود ثالث ترجمة أكيلا عمود رابع ترجمة سيماخوس عمود خامس ترجمة سيودوروس عمود سادس الترجمة السبعينية باللغة اليونانية وابتدى يدرسه وقيل إنه استمر في هذه الدراسة حوالي 28 سنة من عمره عشان كده قلت لكم هو مؤسس مدرسة الدراسة المقارنة للكتاب المقدس ده أعظم كتاب من من كتبه من كتبه أيضا الشهيرة كتابه ضد كيلسوس Contra Celsum ال us في حالة ال nominative في اللاتيني تبقى في حالة ال accusative يعني المفعول به تبقى um زي مثلا ما قيل عن اثناسيوس contra mundum هنا contra Celsum كلسوس تبقى Celsum مش المهم دي او مثلا الكتاب اللي كتب ضد القديس كيرلس contra Cyrillum هيجي ميعاده بعدين كتابه كونترا كلسوس كلسوس ده عالم من العلماء آه، أراد أن يهاجم المسيحية من داخل المسيحية يعني يقرأ الكتاب المقدس ويهاجمه من جوه فطلب إلى أوريجانوس أنه يرد عليه ومع أنه تباطأ في الأمر وقال يعني أهو المسيح ياما قيل ضده تهم وما ردش لكن لما ضغط عليه ابتدى يرد على كلسوس وألف كتابه Contra Celsum هذا الكتاب ترجم إلى اللغة العربية وتحت أيديكم يعني طبعا ليه فايدة كتاب Hexapla كتاب Contra Cel- Celsum كتاب الأس- أسفار موسى الخمسة أو كتب عن أسفار موسى الخمسة التي نشرتها هي مجموعة Sources Chrétiennes يعني منابع المسيحية أو مصادر المسيحية دي بالفرنساوي دي أخرجت دلوقتي ولا 400 كتاب احنا حاولنا نشتري الكتب الخاصة بالآباء القديسين بتوعنا عندي من كتير في مكتبتي الخاصة طريقة آه، سور سكريتين الكتاب يبقى صفحتين صفحة على الشمال لاتيني والترجمة قصادها الفرنساوي ولو أخذوا كتاب من الكتب اليونانية يبقى صفحة على الشمال يوناني والترجمة الفرنساوي قصادها لأن هي كتب ترجمة بالفرنساوي فموجود منها تفسير الأسفار موسى الخمسة أنا شفت عندي تفسير سفر العدد لأورجانوس مترجم إلى اللغة العربية فسر أيضا بعض الأنبياء الكبار مثل حسقيال ومثل أشعية وفسر 25 مزمور من المزامير الأولى وفسر آه، نشيد الأناشيد في الواقع تفسير النشيد الأناشيد أعجبني كثيرا ولو أن فيه الناحية العلمية أكثر من الناحية الروحية يعني من ضمن الأشياء الجميلة فيه آه، تفسيره آه في نشيد الأناشيد آه، بتاع أنا سوداء جميلة اتكلم فيها عن كنيسة الأمم وتكلم عن السوداء الجميلة مثل ملكة سبأ ملكة سبأ كانت سوداء وجميلة وزارت آه، سليمان وقيل إنها أنجبت منه منيليك وصار منيليك من الجدود الأوائل لهايل سلاسي عشان كده كانوا يسموه الأسد الخارج من سبط يهوذا لأنه راجع إلى منيليك ومنيليك لسليمان ومن سليمان لداوود ليهوذا يعني. آه، أوريكم يعني إزاي كان بيشتغل بمدرسة التفسير الرمزي لو أن احنا رجعنا إلى ملوك الأول إصحاح 12 ونشوف أوريجانوس ماشي إزاي ملكة سبأ لما شافت آه، العظمة اللي موجودة عند سليمان لم يبق فيها روح بعد مش طلعت روحها يعني هي ما مش قادرة مش قادرة تحتمل كل الموجود ده يقول ايه بقى يقول ان ملكة سبأ دي لما رأت كل ال- الغنى الموجود عند سليمان ملوك الأول إصحاح عشر أنا آسف بيقول إيه فلما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه قال إن سليمان ده يرمز للمسيح من ناحية التفسير الرمزي لأن السلاء وجاي منه سليمان ملك السلام لأن المسيح هو ملك السلام فيبقى سليمان يرمز للمسيح وكل حكمة سليمان والمسيح هو أقنوم الحكمة فكأنها لما رأت فيه من الناحية الرمزية شخصية المسيح في حكمته وسلامه والبيت الذي بناه اللي هو الكنيسة وطعام مائدته اللي هو سر الإفخارستية ومجلس عبيده اللي هم جماعة المؤمنين وموقف خدامه اللي هم الآباء الكهنة وملابسهم اللي هي الملابس الكهنوتية وسقاته ومحرقاته التي كان يسقطها في بيت الرب لم يبقى فيها روح بعد وهكذا بدأ يفسر العهد القديم في ضوء العهد الجديد بمدرسة التفسير الرمزي أيضا من كلمة سوداء وجميلة آه، اتكلم عن ال- ال- ال- المرأة الكوشية التي تزوجها موسى النبي كانت سوداء وجميلة كانت ترمز لكنيسة الأمم ولذلك ربنا لم يحدث أنه وبخ موسى النبي على زواجه من هذه المرأة الكوشية بعكس آه، أخته مريم وأخيه هارون لأنها كانت ترمز لكنيسة الأم يعني يفضل ماشي بالشكل ده آم، ولكن آه، الرجل يعني تمادى في مدرسة التفسير الرمزي حتى أخطأ فيها يعني مثلا فيما يشرح سفر التكوين اعتبر أن خطية آدم وحواء هي خطية زنا وقال ان شجره معرفه الخير والشر قيل عنها انها في وسط الجنه زي ما الاعضاء التناسليه موجوده في جسم الانسان وقيل ان نتيجه الاكل من الشرك من الشجره عرف انهما عريانان وعرف ادم امراته آه، طبعا ما نقدرش ندخل في الموضوع ده على طول وانا فاكر وانا علماني يعني حضرت ردا ضد هذا الموضوع لأني سمعت هذا الرأي من أحد أساتذة الإكليريكية في ذلك الحين لأن لو قلنا أن الشجرة اللي في وسط الجنة ترمز إلى أعضاء التناسلية ويبقى خطية زنا فيبقى ك- لأي شيء ترمز الأنهار الأربعة ولأي شيء ترمز كل أشجار الجنة وهل القصة بتاعت سفر التكوين كلها قصة رمزية وحتى لو كانت المعاشرة الجنسية بين آدم وحواء فما لم تكن محرمة لأن ربنا قال لهم أثمروا واكسروا واملأوا الأرض وأيضا لأنهم ما- ما كانوش يفهموا يعني إيه الحكاية دي كانوا في منتهى البساطة فلما ربنا قال لهم ما تاكلوش من الشجرة ما فهموش حاجة فلو كان معناها كده يبقى فهموا ايه يبقى ربنا هو اللي فتح عينيهم ما هو كلام مش معقول كما ان حواء اكلت اولا ثم اعطت زوجها وفي العملية الجنسية هما الاتنين بيبقوا في نفس الوقت يعني كلام كتير لكن اوريجانوس يعني آه، لم يكن يفكر في هذه الامور كلها مش عارف هنتقابل امتى واقول له ليه قلت كده الكلام ده لكن اهو تمادى في مسألة التفسير الرمزي فكانت له محاسنه وكانت له مساوئه كان له علمه وكان له ما يؤخذ عليه هو أستاذ مدرسة التفسير رمزي و- وفسر أسفار موسى الخمسة فسر أيضا إنجيل متى وإنجيل يوحنا وسفر حسقيال النبي وسفر أشعياء النبي وسفر النشيد وألف كتابا عن الصلاة الصلاة بوكن عام روحانية الصلاة وألف تفسيرا للصلاة الربية يعني أنتم مثلا لما بتيجوا في الصلاة الربية بيبقى كل مشكلتكم إنها خبزنا كففنا ولا خبزنا الذي الغد هو لما بيفسرها بالنوع بالتفسير حسب الكلمة اليونانية الخبز الفائق للطبيعة خبز الايه الفائق للطبيعة الانجليز لما بيفسروها يقولوا our daily bread يعني خبزنا اليومي اهو لا كفافنا ولا للغد الكلمة اليونانية تحتمل معاني كثيرة آه، له كتب أيضا في الحث على الاستشهاد قيل إنه أرسل رسالة إلى والده لما كان على شفا الاستشهاد وحث على الاستشهاد وأيضا أثناء آه، الاضطهاد الكبير الذي أثاره الإمبراطور ديسيوس ألف كتابه حث عن الاستش... على الاستشهاد علشان يعني آه، يشجع الشهداء أو المعترفين على شهادتهم كلام كتير قيل عن أوريجانوس و وكان يحيا حياة النسكية ويحيا حياة الفلاسفة ويعيش زاهدا في ملبسه في أكله في شربه في قليل من النوم ينامه كل ليلة ولما كان في المكتبة كان بيبقى سهران طول الليل في القراية يعيش حي عيشة زاهدة حتى أن يوسبيوس القيصري فيما كتب سيرته قال إن حياة هذا الرجل أفضل مفسر لعظات عبارة جميلة حياة هذا الرجل أفضل مفسر لعظات وكانت له تعبيرات جميلة يعني يعني مثلا لما تكلم عن استخدام الفلسفة في الدين وإمكانية استخدامها استخداما طيبا قال كما أن العبرانيين الذهب الذي أخذوه من المصريين صنعوا به أواني الهيكل المقدسة كذلك ممكن ما نأخذه من فلسفة اليونانيين نكون به معرفة مقدسة هي بس آه، طريقة الاستخدام وأن يكون استخدام آه، طيب أوريجانوس كان كثير الأسفار أيضا آه، فقد زار روما قيل إن ذلك كان سنة 212 على فكرة كل التواريخ اللي تاخدوها عن الآباء الأول يعني ما تدققوش فيها كتير يعني يعني بعضها بيكون سليم وبعضها بيكون تقريبي لبعد المسافة بيننا وبينهم يعني يعني الحاجة السليمة في أوريجانوس مثلا ثلاث تواريخ دي سليمة مية في المية اتولد مية خمسة وتمانين توفي 254 يبقى عاش 69 سنة حكم عليه بالتجريد والحرمان سنة 231 الحاجات الان بتوين دي تزيد شوية تنقص شوية يعني مش ما فرقتش كتير قيل انه زار روما سنة 212 والتقى بالقديس هيبوليتوس الرجل الشيخ ده اللي في الكتب العربية يسموه أبو ليدوس اللي تلاقوا في القوانين قوانين هيبوليتوس أو قوانين أبوليدوس هي قوانين الرسل آه، عرضها أبوليدوس م- ملخصة بأسلوبه قيل ان ده كان 212 بعدها بسنتين قيل ان ح- الحاكم الروماني لبلاد العرب استدعاه ليتعلم منه المسيحيه سنه 214 آه، ده قبل حرمه طبعا واستأذن من البابا ديمتريوس وقيل ان والده الامبراطور سويريوس الكسندروس طلبته ايضا قبل حرمه لتتعلم منه المسيحيه قيل انه زار كثيرا من كنائس فلسطين وبالذات صور وتوفي هو في صور وقيصريه ودي لها معانا شغلانه تاني وايضا اثينا دي من جهه ايه اصفاره قلنا ان هو ابتدى بدايه طيبه واللخبطه جت بعدين ايه حكايه اللخبطه دي حكاية خاصة نفسه قلناها أنه لجأ إلى تفسير حرفي لمتى 19 12 وقلنا السبب لكي لا تكون له عثرة أو عثرة لأحد فيه في المدرسة وكان صغيرا في السن وقيل إنه ندم على ذلك لكن حكم القانون كان يعاقبه قانون الكنسي قيل ان التفسير الرمزي جره الى مشاكل كثيره في التفسير ذكرنا بعضها لكن من الاشياء ال- الواضحه انه في الفلسفه موضوع عوده التجسد reincarnation من ضمن التهم التي وجهت الى اوريجانوس وطبعا موضوع عوده التجسد ما دام النفس كانت موجودة وبعدين تجسدت في جسد آخر يبقى كانت موجودة قبل أن تسكن في هذا الجسد الآخر ده اللي يسموه سبق الوجود pre existence يعني الوجود السابق فالوجود السابق للروح ده أمر أيضا علم به أفلاطون الوجود السابق للروح اللي أفلاطون اللي يقرأ فيكم الفلسفة اليونانية يعرف أن أفلاطون علم بأن الروح كانت تعيش في عالم المثل قبل أن تنزل إلى الأجساد وتتحد بها كانت تعيش في عالم المثل وربما أخطأت بعض الأرواح فنزلت إلى أجساد كنوع من المعاقبة ليها أو أرواح لمكافأتها آه، عاشت في أجساد مقدسة يبقى برضو كان يؤمن بال pre-existence وبال reincarnation وبالتالي يؤمن أن النفس خلقت قبل أجسادها يعني مش النفس مولودة لذلك الذين يحبون أوريجانوس دائما يقولون هذا الأمر أن النفس كانت موجودة قبل أجسادها أو كانت موجودة في غير أجسادها ونزلت واتحدت بالجسد وليست مولودة مسألة خلاص الشياطين بعد فترة عقوبة محددة ليهم حكاية النفس دي برضو اللي قالها موجودة قبل كده وجت حلت في الجسد ممكن ان لو دخلها في مسألة المسيح يبقى المسيح أخذ جسدا آه، من طبيعتنا الآدمية مع اللاهوت ده من الأقانيم مع الروح الجديدة التي حلت فيه وليست من آدم الحكاية اتلخبط شوية يعني. آه، من ضمن كلامه يعني اصل شوفوا في بعض الاشخاص يهمهم الموسيقى اللفظيه وجايز الموسيقى اللفظيه توقعهم في مشاكل لاهوتيه حتى في ايامنا في ناس يحبوا الحاجات دي يعني هو بيقول ايه قال عندما تتطهر الروح تجتاز سيف الكاروبيم الذي يحرس شجرة الحياة ويبقى تأخذ من شجرة الحياة كده سيف النار سيف النار بتاع ايه الكاروبيم اللي قيل عنه في تكوين ثلاثة أنا فاكر لما كنا بنتناقش مع الكاثوليك في مسألة المطهر قال أوريجانوس قال كده قال إن النفس لما بتخرج بتجتاز على سيف الكاروبيم اللي هو السيف الناري فتتطهر بالنار وبعدين تدخل على شجرة الحياة فقلت لهم آسف هذا الكلام لاهوتيا مش مظبوط الكلام ده كنتوا تقولوه على العهد القديم لكن لما السيد المسيح فدانا بدمه فتح الطريق إلى الفردوس وقال للكاروبيم اللي معهم سف... آه، السيف الناري قال للكاروب رد سيفك إلى غمده أصبح الطريق مفتوحا إلى الفردوس ولسنا محتاجين إلى سيف من نار يحرس شجرة الحياة الكلام ده كان زمان دلوقتي ما بقاش ينفع طبعا الموضوع ده ما نف- ما نفع- ما نفعش الفكر دي بتاع سيف النار ده اللي قال عليه اوريجانوس لكن ليها موسيقى كده لل للاهوت آم، في اشياء كثيره قيلت عنه احنا مش عايزين نخش دلوقتي في في اللاهوتيات لكن نقول ان اتهامات كثيره قد صدرت ضده اتهامات كثيره قد صدرت ضده وحرمه البابا ديمتريوس سنة 231 ثم جمع مجمعا أيضا في الإسكندرية حكم بحرمانه البابا ياروكلاس الذي أتى من بعده كان تلميذا لأوريجانوس ومع ذلك في فترة بابويته لم يحالله ولم يرسل إليه لكي يأتي إلى الإسكندرية لأنه بحرمانه ترك هو الإسكندرية إلى غير رجعة وأسس له مدرسة أخرى في قيصرية فلسطين في قيصرية الجديدة وصار أستاذا لها وصار أحد طلابها هو أسقف قيصرية الجديدة غريغوريوس صنع العجائب وبعدين اجتمع أسقف أورشليم ألكسندروس وأسقف قيصرية ورسموا أوريجانوس قسا فكانت تهمة أخرى وجهت إليه كيف يقبل كهنوتا من أسقف غريب غير أسقفه اللي هو البابا ألكسندر البابا ديمتريوس الثاني عشر وبهذا أرسل البابا ديمتريوس خطابا إلى جميع أساقفة العالم ضد أوريجانوس ويخبرهم بحرمه هناك من ساروا معه في هذا الطريق وهناك من تأثروا بأوريجانوس ثم أيضا البابا ثوفيلوس البطريرك الثلاثة وعشرين كان ضده وبعنف وبقوة واختلف مع القديس يوحنا ذهبي الفم بخصوص موضوع أوريجانوس لما ذهبي الفم احتضن الأخوة الطوال من تلاميذ أوريجانوس يبقى كان ضده البابا ديمتريوس 12 والبابا ياروكلاس 13 والبابا ثاوفيلس 23 قيل ان كان معاه البابا ديونيسيوس 14 وحالله والواقع ان البابا ديونيسيوس لم يحالله ولكن اثناء تعذيبه من الامبراطور ديسيوس أرسل له البابا ديونيسيوس الرابع عشر خطاب تعزية ويشجعه في آلامه وتعذيبه من غير ما يتعرض لمسألة حرمان لكن القرن الرابع بالذات كانت مشكلة أوريجانوس قد وصلت إلى عمقها هو ولد في أواخر القرن الثاني 185 لكن كان نشاطه كله تقريبا في النصف الأول من القرن الثالث لغاية سنة 254 في القرن الرابع رجعت المشكلة مرة أخرى إلى الظهور قاد هذا الأمر القديس إبيفانيوس أسقف قبرص القديس إبيفانيوس إيه؟ أسقف قبرص وشن حربا شعواء على أوريجانوس مرة أخرى لما ذهب إلى فلسطين استطاع أن يقنع جيروم بخطأ أوريجانوس جيروم كان من أكبر محبي أوريجانوس لدرجة أنه كتب رسالة مطولة في مديح أوريجانوس بعد مقابلة إبيفانيوس أسقف قبرص تحول القديس جيروم إلى العكس فصار ضد أوريجانوس وهاجمه بكل عنف والقديس كيرلس رئيس أساقفة أورشليم كان محبا لأوريجانوس فدعاه جيروم إلى أن يترك هذا ويقتنع بخطأ أوريجانوس فلم ينضم إليه فكتب كتابا ضده عنوانه Contra Cyrillum ضد كيرلس يعني مسألة قديسين بيختلفوا مع قديسين بسبب أوريجانوس أيضا بابا روما أناستاسيوس في آخر القرن الرابع وبداية الخامس 398 ل 402 حرم كتب أوريجانوس التي ترجمت إلى اللغة اللاتينية بواسطة روفينوس ثم بعد ذلك اليونان الأرثوذكس في مجمعهم, مجمعهم الخامس والسادس حرموا كل أفكار أوريجانوس وحرموا أوريجانوس يبقى الكنائس اليونانية الأرثوذكسية كنائسنا الأرثوذكسية الشرقية كنيسة روما المسألة الدائرة ضاقت مع أن كان معه في حياته غريغوريوس أسقف قيصرية الجديدة وإسكندر أسقف أورشليم وكان معه في القرن الرابع الآباء الكبدوكيون باسيليوس وغريغوريوس أسقف نيسوس وغريغوريوس النازيانزي وكان يحبه ذهبي الفم وتلاميذه من ال أخوة الطوال وكيرلس الأورشليمي وقيل أكثر من هذا لكن مع ذلك لم يحدث أن أحدا من هؤلاء أصدر حلا له ربما كانوا يعجبون بعلمه بفكره أو بالصحيح من علمه وفكره ولكن محاللة لا فالذي يريد الآن أن يحالل أوريجانوس عليه أن يتخاصم مع كل من حكم عليه يخاصم البابا ديمتريوس الكرام الذي نأخذ الحل من فمه ويخاصم البابا يروكلاس والبابا توفيلوس الذي نأخذ الحل من فمه ويتجاهل التهم التي وجهت إليه والتي بسببها حكم عليه المجمع الخامس والسادس من اخوتنا الروم الارثوذكس للاسف الذين يدافعون عن اوريجانوس احيانا بغير معرفه يتهمون البابا ديمتريوس الكرام بالحسد والغيره والقسوه وقلة العلم الحكم على الآباء القديسين بالسهولة دي أمر مش معقول وخصوصا ده احنا بناخد الحل من فم البابا ديمتريوس ونذكره في السنكسار وله عيد وحدثت معجزة إلهية بخصوصه وخصوص بتوليته فالحكم بكده ده البابا ديمتريوس هو الذي عينه مديرا للإكليريكية وكان معجبا به منذ صغره قال لي البعض وانت حكم عليه باب الإسكندرية وانت باب الإسكندرية ما تحالله وقلت لا أملك هذا الأمر لأن بابوات كثيرين من قبلنا حكموا ضده ومجامع حكمت ضده وقديسون حكموا ضده وأيضا لأن الذي يريد أن يحالل أوريجانوس عليه أن يرجع إلى كتاباته التي كتبها من أشهر كتبه احنا نسينا نقول دي من أشهر كتبه التي كتبها وبخصوصه حكم عليه كتاب المبادئ كتاب الايه المبادئ وكتاب المبادئ ده آه، باللاتين اسمه De Principiis De Principiis بالانجليزي on the principles آه، وجدت فيه الاخطاء دي فاللي عايز يعني آه، يحالل اوريجانوس لازم يقرا الكتب الاصليه وباليونانيه وبالترجمه اللاتينيه ويدرس على رواقه الامر الذي لا يتوفر لاحد بسهوله وخصوصا انه عاقبه الذين عاشوا في جيله او في الاجيال المجاوره لجيله جيله او الجيل التالي لجيله يعني فما نقدرش احنا ن- في اواخر الزمان نحكم على امور حدثت في جيل غير جيلنا ومجامع اشتركت فيها كل ما نقوله هو نفس العبارة التي قلتها لكم في أول كلامي هو رجل بسببه اختلف قديسون مع قديسين وهو رجل كثير العلم كثير التأليف خذوا منه ما يفيدكم واتركوا الباقي والباقي في حياتكم في حد عنده أي سؤال في أورجانوس؟ اتفضلوا نصلي